بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد آمين أرسلتهم إلى العالم آه. صاحب رسالة وفي الجزء اللي احنا قريناه برضو من إنجيل يوحنا بيقول إيه كما أرسلتني بيصلي المسيح للآب كما أرسلتني إلى العالم أرسلهم أنا إلى العالم أيضا يعني بنشترك في نفس رسالة المسيح على الأرض وده شرف عظيم قال زي ما أنت أرسلتني للعالم أنا كمان أرسلتهم للعالم وعشان كده بيقولوا إن الإنسان المسيحي هو مسيح عايش على الأرض مسيح عايش على الأرض بيكمل رسالة المسيح بعد صعوده للسماء فمن الناحية دي طبعا احنا نعتز برسالتنا نحو العالم أو الدور اللي احنا ممكن هنقوم بيه زي ما كلفنا بيه الرب يسوع لكن مبدئيا لازم نعرف ايه موضوع الرسالة نفسها احنا عاوزين نوصل ايه للعالم المسيحية المسيحية تعتبر انها مش ديانة او فلسفة او تعليم او دين من الأديان لا المسيحية إعلان سماوي يعني ربنا حب يكلم البشرية واحنا بنقول دايما ربنا ساكت ولا بيتكلم ولا بيوصلنا وصل لنا أي رسالة من السماء هو خلقنا كده وحطنا في الأرض وسابنا خالص من غير أي اتصالات من غير أي كلام صحيح هو بعت الأنبياء لكن احنا ما عشناش عصر الأنبياء يعني ولا عشنا عصر المسيح وعشان كده كتير بيقولوا فين الاتصال بتاع ربنا بسكان الأرض يعني المسيحية إعلان سماوي السماء حبت تعلن عن نفسها وعن أسرارها للبشرية حبت تعلن عن سر الثالوث الله في جوهره الثالوث المقدس حبت تعلن عن خطة فداء الإنسان الله خلق الإنسان وهو مسؤول عن الخليقة كلها وأب الخليقة كلها وما حبش يسيبه على الأرض من غير ما يتحمل مسؤولية حتى خطأه اللي هو غلطه فكان في خطة للفداء من قبل ما يخلق الإنسان بسابق علمه كان في خطة وضعها الله لفداء الإنسان يعني إعلان سماوي عن الله وعن سر الثالوث وعن خطة الإيه؟ الفداء. قال إيه بولس الرسول في الحتة دي؟ بيقول حسب إعلان السر الذي كان مكتوما في الأزمنة الأزلية ولكن ظهر الآن وأعلن به جميع الأمم رومية 16 لكم تاني دي المسيحية حسب إعلان السر الذي كان مكتوما في الازمنه الازليه قبل ما يتخلق الإنسان أزل ولكن ظهر الآن في المسيح بقى بولس بيتكلم عن المسيحية في الإعلان المسيحي ظهر الآن وأعلن به جميع الأمم هذه كمان إيه نقطة مهمة إن الإعلان ده جاي للأمم كلها مش لشعب خاص زي اليهودية المسيحية نقدر نقول هي الطريق نحو الله أن المسيح قال أنا هو إيه الطريق والحق والحياة المسيحية هي الطريق نحو الله لكل شعوب الأرض وأرجوكم عاوزين نفهم كويس إنها لكل شعوب الأرض مش لينا إحنا بس يعني يوم ميلاد المسيح انتوا عارفين قصة المجوس طبعا وان هم كانوا ساكنين في في الهند وفي ايران ولا فارس ولا ايه بعيد وانهم خدوا حوالي ست شهور عشان يجوا ويسألوا عن المسيح وانهم كانوا بيعبدوا النجوم زرادشت بقى الرئيس بتاع المجوسيين دول وعبادة النجوم وبعدين الإعلان اللي قاله لهم زرادشت ده الرئيس بتاعهم إنه هيولد ملك عظيم في أورشليم وتدين له جميع الأمم في العالم وعند ظهوره سيظهر نجم عظيم في السماء يقودكم إلى حيث الملك المولود قصة بتمر علينا وخدناها واحنا أطفال صغيرين فاكرين حكاية النجم والمجوس اللي جم شغلانة كده لكن المعنى الكبير اللي ورا كده ظهر لمين؟ أمم بعيدة جدا بطريقتهم بعبادتهم بفكرهم في نجم من نجوم ايه ده وبعدين بيقولوا ايه بقى المفسرين النجم ده طبعا ظهر في هذه المناطق البعيده وللناس دول اللي بيرصدوا النجوم ويفهموا ايه معناها يعني واللي بيفسروا نبوة زرادشت ده أو تعاليمه في في حكاية المجوسيين المجوسيين دول السحرة والمجوسيين دول كانوا معروفين وشغل النجوم والاسترلاب والحاجات بتاعت لغاية النهاردة انتوا كل شوية تقروا في الجرنان الأبراج والنجوم والحاجات دي لغاية دلوقتي ناس وبيقولوا ان النجم ده اختفى اختفى وهم فضلوا ماشيين في اتجاه اورشليم لانه الزعيم بتاعهم قايل لهم ان المولود ده هيبقى في اورشليم فلما قربوا في اورشليم واذا النجم الذي راوه في المشرق يتقدمهم يعني معناه انه ما كانش ماشي معاهم بقى طول السكه ولا حاجه النجم الذي راوه في المشرق رجعوا راوه ايه في اورشليم لما راحوا يقابلوا هيرودس الملك الخلاصه انا مش عاوز اطول في الكلام ده لكن عاوز اقول نور اعلان للامم اظهر الان واعلن به جميع الأمم إعلانا وقالوا لهيرودس الملك فين الملك اللي المولود ملك اليهود اتجنن ملك يهود امال انا اروح فين بقى وقال لهم روحوا بقى ايه اسجدوا زي ما انتوا جايين وقدموا الهدايا وكده بس تعالوا قولوا لي فين المولود ملك اليهود ده وبدأ النجم يتقدمهم من أورشليم إلى بيت لحم وقف فوق المزود شوفوا الإعلان الإلهي بتاعه ويوصلهم عشان يسجدوا مش بس للملك للإله ويقدموا الهدايا ويتعبدوا ليه وهم من الأمم ومن المجوس حادثة عظيمة جدا لكن بتصور لينا الإعلان لجميع الأمم والشهادة اللي أعلن بها كل أمم الأرض وبعدين لما نترك حكاية المجوس جانبا ونبص لهيرودس جالس على العرش الوالي وبعدين الرعاه بتوع الغنم آه، طبقات الشعب من الكبير خالص رئيس الأصغر وأفقر ناس هو جاي لهم كلهم والرعاة راح لهم في حراسات الليل خارج بيت لحم وظهر لهيرودس لما المجوس كلموه قالوا فين الملك يعني على جميع طبقات الأمم والشعوب ده في وقت ميلاده لسه بيتولد وكل ده بيحصل وده الإعلان العظيم للأمم وهيرودس طبعا أممي ما هوش يهودي والرعاة جماعة غلابة يهود من الغلابة والجميع فهموا انه في حدث عظيم حصل افرحوا انه قد ولد لكم اليوم مخلص الاحداث ده هي احنا بناخد منها الفكره بتاعه الرساله اللي جايه بيها المسيحيه للعالم وللكبير وللصغير والمتعلم والجاهل وللفقير وللغني وللبعيدين أيضا وللأمميين الأمم كلها وللفلاسفة بقى يعني يوم ما تفتكروا قصة شاول بقى اللي اتعلم الفلسفة على غملائيل ويظهر له يقول له شاول لماذا تضطهدني قال وانت مين كمان انت مين للفيلسوف ظهر يعني شوفوا ال ال التنوع في الطبقات والإعلان بيعلن للمتعلم والجاهل وللفيلسوف ويقول له انت بتضطهدني يا شاول وللناس الامميين الاميين اقصد طب مين الاميين دول هم؟ اه هم لما مسكوا بطرس ويوحنا وسجنوهم مش قالوا عليهم ناس عديمي الفهم وأميين مش حاجة أبدا ما هو ده كان صياد يعني هتعلم فين الصيادين دول أميين وعديمي الفهم وقالوا احنا هنقعد نمسك الجماعة دول ونحاكمهم ودول ما يستاهلوش حاجة أبدا جهلة يبقى ظاهر لبولس فيلسوف والجماعة الغلابة اللي تلمذهم دول الأميين ما خلاش أي طبقة من طبقات الشعب ودي رسالتنا دي رسالتنا نحو العالم اللي احنا عايشين فيه وجه يوم الخمسين بقى وعمل المعجزة العظيمة بتاع التكلم بالألسن وقال لهم ده انتوا تروحوا بقى ذهبوا وتلمذوا جميع الايه؟ الأمم وكلموهم بقى ب- بكل لسان وانتوا ما اتعلمتوش حاجة بقى من الألسنة دي لكن بتنالوا موهبة التكلم بألسنة ويفهمكم كل شعوب الأرض وانطلق التلاميذ فعلا من هذه اللحظة في كل اتجاه في العالم انتوا عارفين طبعا في تاريخ ال- التبشير والكرازة الأولى ازاي ان التلاميذ فيهم اللي وصل الهند توما واللي وصل الحبشة واللي وصلوا آه، اسبانيا تبشير واوروبا واللي جم في شمال افريقيا وفي كل اتجاه في العالم ال- المعروف في ذلك الوقت امريكا طبعا وامريكا اللاتينيه الجنوبيه ما كانوش لسه اكتشفوا كده فالكرازه الى كل العالم المعروف في ذلك الوقت بدات بهذه الصوره الرائعه اذهبوا وتلمذوا جميع الامم اليهودية كانت ديانة منغلقة على نفسها تماما ولا تقبل شعوب الأرض عاوزين ياخدوا اللي من نسل إبراهيم وهو ده الشعب المختار زي ما هم اعتبروا نفسهم كده والديانات الأخرى يعني في الإسلام حتى آه، يعني ارتبط كتير جدا بمسألة اللغة وهي العادة قريب جدا كان المفروض أن ربنا ما بيتكلمش غير عربي وأن القرآن هو رسالة للناس اللي بيتكلموا عربي ف ديانات محصورة لكن الإعلان السماوي اللي جاي عشان يكلم كل انسان في العالم دي الخليقه بتاعت ربنا الاعلام بتاع ربنا جاي للخليقه بتاعت ربنا كلها فالكرازه انتوا لما تقروا في التاريخ تستغربوا انه انه في ال في ال يعني القرون الاولى للكرازه تعرفوا ان في كارزين طلعوا من مصر وكرزوا في ايرلندا مثلا ايرلندا لما رحنا ايرلندا كان مؤتمر سنة 62 قالوا لنا ده في مكتوب في الصلوات بتاعة الكنيسة ال- ال Irish ده هي أوشية خاصة بسبع رهبان المصريين الذين جاءوا وبشرونا عن المسيح واندفنوا في أرض في أيرلندا مش عارف اسمها أولتا ولا أولدا ولا حاجة زي كده وقالوا لنا روحوا وانتوا في المؤتمر ودوروا على أصل الحكاية دي لكن دي موجودة في الصلوات بتاع الكنيسة الأيرش اذكر يا رب الرهبان السبعة المصريين اللي جم بشرونا بالمسيحية وأنا فاكر في ويك إند من المؤتمر سبناهم وسافرنا رحنا دبلن عشان ندور في المكتبة بتاعت جامعة دبلن لغايه ما لقينا عاوزين نعرف فين الارض اللي فيها الرهبان دول المدفونين وفين ال- الاوشيه اللي بتصلي معاه وده موجود في كتب الرهبان ع- كتب الصلاه عندهم وجدنا في مكتبه الجامعه فعلا كل الاخبار ده هي صحيحه فاكر لما رحنا سويسرا مره أيضا في سويسرا وفي زيورخ وكنيسة في وسط البلد بالظبط هناك وفيها ثلاث شهداء استشهدوا وهم بيبشروا بالمسيحية في سويسرا ورسمينهم في الكنيسة ده هي في الأيقونات راسهم مقطوعة وشايلين راسهم على أيديهم وطبعا من القديسين المعروفين في سويسرا القديس موريس سان موريس في بحيرة جنيف كده في الطرف الأخراني هنا جنيف وفي الطرف الثاني سان موريس سان موريس ده قديس مصري راح بشر هناك واندفن وعملوا له كنيسة هناك أنا ليه بحكي لكم عن الكارزين والمبشرين بتوع الكنيسة الأرثوذكسية؟ أولا عشان ما ما تستصغروش روحكم يعني يعني أنتوا أحفاد هؤلاء الرواد العظام وأنتوا تقدروا تكملوا رسالة الكرازة اللي بدأتها الكنيسة القبطية وهي من أعرق الكنائس في الإيمان المسيحي عشان تكونوا يعني الكنائس الغربية سبقتنا في الحاجات دي بيجوا أفريقيا بيجوا أفريقيا وبيجوا مصر حتى يبشرونا مش بتشوفوا إرساليات جت مصر هنا من الكاثوليك ومن البروتستانت وإرساليات ألمانية أنا كنت في مدرسة ألمانية في أسوان أيام ما كنت في أسوان اسمها الإرسالية الجرمانية بيبشروا أهل أسوان هناك الكلام ده معرفش كان سنة طبعا في الثلاثينات أو حاجة زي كده لكن على أي حال الإرساليات المتنوعة دخلت في أفريقيا وحتى في مصر وانتشرت في العالم كله موجودة في الشرق الأقصى وفي آسيا وفي أمريكا اللاتينية إرساليات لا حصر لها راحت من أوروبا حتى في في أمريكا نفسها كانت إرساليات كل غرب أمريكا ده قديسين يعني سان فرانسيسكو سان دييجو آه ايه ال ال الاسم ده بسالهم هناك ايه سان سان كلهم قديسين عندكم قالوا دول اللي بشرونا بالمسيحيه آه ده بالرغم من ان هناك دلوقتي بقى الاستوديوهات والتمثيل والروايات وكل حاجه لكن برضه سنه يعني كلهم قداسة بقى في القداسة خالص ودول أسماء القديسين اللي بشروهم هناك و وكل أمريكا اللاتينية تبشير من أوروبا بس التبشير في في العصر الوسيط اللي بيسموه العصر الوسيط ده كانوا يعني كان وراها أهداف سياسية شوية يعني اللي راحوا بشروا في أمريكا اللاتينية دي كانوا مع الجيوش اللي بتستعمر ومع الناس اللي جايين يحتلوا هذه البلاد عشان ياخدوا الخير بتاعها و... ويحتلوها يعني في إرساليات العصر الوسيط سواء في افريقيا او في امريكا اللاتينيه كانت مع الاحتلال السياسي وعشان كده في افريقيا بالذات وحتى في امريكا اللاتينيه برضه في صد دلوقتي للمستعمر اللي جه ومعاه التبشير المسيحي لأنهم عاوزين الحرية من الاستعمار الشعوب دي بتتحرر دلوقتي ومع الحرية من الاستعمار بقى فيه طبعا صد للتبشير المسيحي اللي جه مع الاستعمار ده لدرجة ان في افريقيا احنا امتى بدأنا ندخل في وسط افريقيا بالارساليات بتاعتنا او بالكنيسة بتاعتنا لما قالوا لنا تعالوا انتوا ال ال الافريقيين اللي زينا انتوا المصريين مننا واحنا عارفين انه انتوا مش مستعمرين انتوا جايين تبشرونا بالمسيحيه تعالوا احنا نقبل الكنيسة القبطية أكتر من الكنايس الغربية وده كان يعني يمكن أول خطوة عملتها الكنيسة يوم ما بعتت أول رهبان وكهنة إلى أوسط أفريقيا وما زالت هناك الكنائس بتنشأ ويعني شعوب كتيرة بتنتمي للكنيسة الأرثوذكسية المصرية اللي بتبشر في المناطق دي وبيقبلوا وجم الأفريقيين و الكنيسة عملت لهم معهد خاص بالأفريقيين عشان يقدروا يعملوا منهم كهنة في البلاد بتاعتهم ويشعروا ان الكنايس دي كنايس وطنيه بتاعتهم مش بتاعت اي حد اجنبي جاي فكان في طبعا معاهد زي كده اتعملت ومن ايام احنا ابتدينا خدمه كان في معهد جنب المعادي كده في طريقه طريق حلوان والمعادي وفي مجموعه كبيره من الافريقيين بيتعلموا واترسموا كهنه وراحوا كهنة في بلادهم مع بعض الكهنة المصريين القلائل اللي متعينين هناك في كنايس والمفروض ان هذه الكرازة تكبر وتنمو وكان بيجي لنا كل سنة في, في صيام يونان أبونا يوحنا وكان يحضر معانا ال... الاغابي بتاعت يونان دي احنا كنا بنعتز في اغابي يونان دي ان ده اجتماع خدمه الخدام المنتشرين في العالم في المهجر وفي افريقيا وكنا بنقول ان يونان دعي الى نينوى عشان يبشرهم هو ملوش دعوه لا ده يهودي وملوش دعوه ب... ايه اللي انا يوديني نينوى دي فكان بيحضر ابونا يوحنا ويانا كرمز لفكره ازاي الكنيسه وصلت إلى أفريقيا وبتبشر في أفريقيا وكان بيدعو الخدام الكثيرين عشان يشتركوا وياه فإنهم يروحوا ويخدموا هناك و... وتبقى ال... الإرسالية بتكبر المصرية فأنا عاوز أقول إن في دور كبير على الكنيسة في العصر الحديث دلوقتي لأن في مؤسسات في العالم وفي معاهد دينية ابتدت تاخد الوضع بتاع الكرازة والتبشير والانفتاح على العالم بطريقة غير طريقة الاستعمار وغير طريقة الإرساليات القديمة يعني. آه طبعا الكتاب لما يقول لنا قد صارت ممالك العالم لربنا ولمسيح ازاي هتصير وازاي هينتشر الملكوت اللي بنقول صلواتنا يا رب ليأتي ملكوتك إلا بأبناء الملكوت نفسه المملكة دي تنتشر ازاي وازاي يملك المسيح على كل ممالك العالم وكل النبوات بتقول انه لازم يملك والدور اللي, اللي بن- بتقوم بيه الكنيسة وبيقوموا بيه المؤمنين المسيحيين هو الدور اللي بيمكن المسيح من أنه يملك على كل ممالك الأرض يكرز ببشارة الملكوت في كرازة هنا يكرز ببشارة الملكوت هذه في كل المسكونه ده المسيح هو بيتكلم في متى 24 يكرز ببشارة الملكوت هذه في كل المسكونة ولكن لابد أن يأتي الارتداد أولا يعني الجزء ده بتاع النبوات اللي بيقول ان لابد يأتي زمن ارتداد وزمن الارتداد ده اللي ممكن يظهر فيه طبعا المسيح الدجال ويملك ويظهر آيات وعجائب ويضل بيه شعوب كثيرين وهكذا والارتداد المادي والحاجات اللي ذكرها لنا أبونا امبارح ورعبنا منها في ال- في ال- في النقط اللي بتهدد حياة ال- ال- المؤمنين من ضمنها الماديه الشديدة والإلحاد الشديد ده الارتداد اللي موجود النهاردة في العالم يعني ومقابل الارتداد لازم يكون فيه جهاد من ناحية أبناء الملكوت اللي بيحاولوا أنهم يثبتوا مملكة المسيح على الأرض طبعا السؤال ايه دورنا احنا في الكرازة يعني؟ واحنا ناس غلابة ولا تعلمنا حتى نقول كلمتين على بعض ولا نوعظ ولا نبشر وهنسيب بلادنا وبيوتنا ونروح في افريقيا ونتكلم عن ايه ايه دورنا في الكرازة هل الكرازة دي مخصصة لخريجي كليات اللاهوت وللإكليروس وللرهبان يعني طبقة معينة مخصصة بقى العملية دي ولا الإنسان العادي أو العلماني العادي اللي زينا وأنا بعتبر نفسي برضو علماني لأن احنا بيسمونا الكهنة العلمانيين زي بعض فهل احنا علينا دور في الكرازة ولا لا وعاوز افكركم بحديث المسيح مع بطرس بعد القيامة عاوز افكركم ان المسيح سأل بطرس انت بتحبني ما كانش بطرس واخد يعني درجات كهنوتية ولا درجات لاهوتية ولا أي حاجة ده ده, ده بطرس اللي أنكر المسيح من كام يوم وده بطرس اللي بيناديله المسيح ويقول له يا سمعان إيه؟ ابن يونا يعني متجرد من كل الألقاب ومن كل ما وصلت إليه يا بطرس جرده من كل حاجة يا سمعان ابن يونا أتحبني يعني هنا مبدأ الحب منسوب للإنسان الضعيف اللي هو زي حالتنا سمعان ابن يونا ده احنا يعني تجرد من كل حاجة مبدأ الحب منسوب للإنسان الضعيف المتجرد من كل شيء طبعا كان بطرس في الوقت ده فعلا يعني فين إيمان بطرس فين الكلام والبعبعة اللي كان بيقولها أنا لو تركك الجميع أنا لا أتركك ده كلام بقى ما اتكشفت يا بطرس وأنكرت المسيح بيقول لك أنت بتحبني قال له أيوه أنت تعلم يا سيد إني أحبك ده شيء أكيد ما فيهش مناقشة لو على هذا المبدأ احنا بنتسأل النهاردة السؤال ده انت بتحبني اخدمني اكرز ارعى خرافي وصل الرسالة بتاعتي انطلق في العالم عشان اخ بطرس راح طبعا وانطلق في العالم وصل لروما وصل مع بولس الرسول في روما وصلب في روما هناك وفي الحتة اللي, اللي بنزورها في روما كوفادس كوفادس بالطلياني كو فا رايح ديس انت رايح فين اتاريه كان هربان رخر تاني من روما لما سمع انهم هيصلبوه وبعدين المسيح ظهر له في طريق خارج من روما وفي مزار هناك اسمه كوفادس انت رايح فين فبطرس بص ليه المسيح قال له انهم هيعملوا فيا بقى هيصلبوني زي ما صلبوك وبتاع ده قال له طيب اروح انا بقى اتصلب بدالك يعني قال له لا انا هرجع واسلم نفسي ومن النقطة دي رجع بطرس وسلم نفسه وعارفين انتوا بقية القصة ان يعني بطرس صلب وهو منكس الرأس عشان ما يستاهلش انه يتصلب زي سيده يعني لكن بطرس من وقت ما يعني الحديث بتاع تحبني انطلق في الخدمة هو مين أول واحد وعظ وربح 3000 في وعظة مش كان بطرس الغلبان ده هو لو ما كانش استعاد الثقة بنفسه وحسب ان ربنا هو اللي هيتكلم على لسانه وفارقوا الخوف بقى والجبن اللي هو كان فيه بعد الانكار والاحساس بالذنب وان هو ما يستاهلش ان هو يحمل اسم المسيح ولا يرجع فيقول يقول في نفسه لو تركك الجميع انا لا اتركك كل ده وقف عشان يوعظ ويربح 3000 في أذى واحدة للمسيحية في أحرج الأوقات وأدق وأصعب الأوقات أتحبني يا سمعان بن يونا محدش مننا يحتقر نفسه أبدا كلهم قالوا ربنا اللي ربنا في الأول يعني موسى قال ربنا في الأول أنا لست بصاحب كلام ولا أنا أقدر أقف قدام فرعون ولا إيه الكلام اللي أنت بتكلفني بيه ده أنا مش قد الكلام ده قال له يا موسى أنا هخلي واحد يتكلم بالنيابة عنك ويبقى هو لسانك وانت تبقى إلهه بس روح زي ما بقول لك تروح وتقف قدام فرعون وتكلم وتخرج شعبي من مصر انا مكلفك برساله خلاص وانبياء العهد القديم كان بيقول لربنا ده أنا صغير وما اقدرش اوصل الرساله دي للملوك ولا للشعب ولا الكلام ده يقول له ده انا عرفتك وانت من- في الرحم قدستك وقبل ما تتولد وانا جعلتك نبي للشعوب واحد بيقول له لا تقل اني ولد لا تقل اني ولد فكلهم حالة الاستعفاء الأولانية دي كانوا بيستعفوا من رسالة بيب- بتبان إنها ضخمة جدا وكبيرة لكن ما دام هو مكلف من قبل الله سأضع كلامي في فمك وأجعلك نبيا للشعوب زي ربنا بيضع كلامه في فمنا وازاي يخلي ان في رساله روحيه بتخرج من انسان ضعيف آه، لا هو لاهوتي ولا هو اتعلم حاجه ولا هو صاحب درجات لاهوتيه من معاهد ولا حاجه آه، احنا عاديين جدا احنا لا نملك سوى حب حب مطلق للمسيح ولملكوت الله وهو ده الطاقة المخزونة فينا اللي ممكن انها تسبي العالم كله حبنا للمسيح وكل الناس يشوفوا هذا الحب فينا ويمجدوا أبانا اللي في السماء كل الناس يشوفوا نور المسيح اللي فينا احنا علينا رسالة نورانية رسالة سماوية بنقدمها للناس في كل المجالات في الأسرة في القرايب في العيلة الجيران اللي, اللي جنبينا في مجالنا في العمل في حياتنا اليومية في الشركة مع المجتمع اللي احنا عايشين فيه في الخدمة اللي احنا بنخدمها ده ده- دي أول خطوة في سبيل الكرازة وأداء الرسالة بتاع الحب أتحبني؟ اشترك في الخدمة دي وطبعا ال- ال- الخدمة دي مش محتاجة أبدا للإعداد لأن الإنسان بيعد روحيا داخل الخدمة دي ومن خلال الخدمة وكانوا بيبعتونا اتنين اتنين بنبقى خارجين في الخدمة دي يعني بالكتير يا دوبك الواحد قاري الفصل اللي هيروح ي- يدرسه او يعلمه ما قراش كتاب مقدس كله ده بيقرا القصه دي بس اللي هي- يوعظ عليها او هيتكلم عنها في الدرس مبتدئين الحكايه مش حكايه كلام ولا دراسه ولا علم ابدا دي روح وحب موجود فكنا بنخرج اتنين اتنين واحد مدرب قديم في الخدمة والتاني حديث خالص وبيقعدوا طول السكة وهم ماشيين في وسط الحقول وفي حديث وحوار طبعا الخادم القديم بيحكي اختبارات جميلة للخادم الجديد وبيشجعه ويحكيله على خدمة الله وأمجاد الخدمة دهيت والرسالة بتاعتنا نحو الناس اللي ما بيعرفوش ربنا أثر الخادم القديم طبعا في الخادم الجديد بيبقى أثر قوي وده هي دي مدرسة الخدمة أو إعداد الخادم كان بيبقى كده هو بيتعلم من الخدام اللي قبليه وبيتدرب على أيديهم وكانت السكة بقى بتبقى طويلة بين ال- القرى وبعضيها وأحيانا كنا نقعد نسأل واحد فلاح في الطريق هي البلد الفلانية دي فين يا عم؟ يقول اه دي فركة كعب فركة كعب والتعبير ده ياما خدنا منه بقى فركة كعب ويتفرد هم عندهم المسافات دي يعني بسيطة اه ويا ريت في طرق ممهدة كانت شوف أنا كل ما تيجي سيرة القرى والخدمة الذكريات الجميلة دي يعني الحقول والغيطان مسئية أحيانا وإحنا مفيش مدقة بنمشي عليه ولا ولا سكة ده احنا هنخوط في الغيط عشان احنا شايفين البلد قدامنا فلازم نخرم لها ونوحل بقى لغاية الركب يعني ما نجراش حاجة كانت اختبارات جميلة جدا جدا فكان إعداد الخدمة من داخل الخدمة. أنا عارف طبعا إنكم بتروحوا العشوائيات النهارده في أتوبيسات يعني رائعة جميلة معلش التطور الحضاري ده لكن مش هيمنع شيء إنكم بتدخلوا بيت الفلاح في القرية وبتلاقوا الحصيرة أحيانا وبتلمحوا البراغيث أحيانا وبترجعوا من الخدمة تقلعوا هدومكم كلها عشان تستحموا وبتعانوا يعني شيء من مآسي القرية وحياة القرية بيعزموا عليكم بالأكل وياهم عشان يكرموكم وفي مش مدود ساعات ما اعرفش بتعملوا ايه طبعا احنا كنا بناكل كنا بناكل وياهم لان دي المشاركه اللي هما يحسوا فيها بالمحبه ولما يحبوكم بيحبوا المسيح من خلالكم بيحبوا الكنيسة وبيحبوا المسيح وبيحبوا ملكوت الله بيشوفوا المحبة دي فيكم انتم وابونا حكى لكم على قصص امبارح جميله بتوري ازاي ان الست اللي حبت الخادمه بتاعت زمان اللي كانت بتجيلها قبل ما يتغير جدول الخدمه وانقطعت وراحت توصي المسيح روح قول لها عشان تجيلي تحب المسيح عرفت المسيح وحبته وتعاملت وياه وطلبت منه ان يبعت له الخادمه ده هي تاني شيء جميل هو ده ملكوت الله ودي الكرازه وده التبشير وهتختبروا اختبارات جميلة جدا في الخدمة بالرغم من بساطة هذا الطريق احنا ما وصلناش لإرسالية ولا إدارات ضخمة زي اللي موجودة في, في أوروبا أو في أمريكا إدارات للإرساليات دي وميزانيات ضخمة ما فيش لكن على قدنا في القرى والكرازة البسيطة دي أول خطوة أول مدرسة بنتعلم فيها إزاي بقى لنا رسالة نحو الناس اللي ما بيعرفوش حاجة عن ربنا واللي محتاجين إنهم يعرفوا إن الله بيحبهم وفاكرهم مش ناسيهم فاكرهم واحنا لازم نقول لهم احنا جايين لكم من عند يسوع هو اللي بعتنا وقال لنا روحوا زوروا الناس دول وشوفوا هم عاوزين ايه بالظبط وقولوا لهم الكلام اللي هقول لكم عليه لازم نفهمهم ان احنا جايين من عند يسوع وان احنا بنوصل لهم رساله من يسوع وهي دي الكرازه بتاعتنا هي دي الكرازه بتاعتنا ارسلتهم الى العالم زي ما انت ارسلتني انا ارسلتهم للعالم فلا تستقلوا بهذا العمل البسيط اللي انتم بتعملوه في الخدمه لان دي البذره والبذره ما هي بتطلع شجره ضخمه وحبه الخردل دي مش ده ملكوت الله بيشبه حبه خردل اتزرعت وطلعت بقت شجره عظيمه من حبه الخردل دي شجرة عظيمة تتآوى إليها طيور السماء تخيلوا أن الخدمة بتاعتكم كده وأن ملكوت الله بالشكل ده بينمو بهذه الصورة وتتآوى إليه طيور السماء ويبقى شجرة ضخمة من البذرة ده هي أصغر الحبوب ادي ال ال القرى وادي خدمة القرى والكنيسة بتاعتنا لازم تبتدي تتطور وتتحول إلى كنيسة كارثة ابتداء من الخدمة بتاعتكم دي بنتعلم ازاي بنروح المرج والخصوص والقلق مش عارف ايه دي زي كان اللي بيروحوا بنجلاديش والهند وهكذا والصين صحيح دي مسافات صغيرة اللي بنعملها لكن فكرة الكرازة موجودة ان احنا نكرز ونوصل الرسالة والكنيسة انقطعت عن دور الكرازة دي بقى لها قرون طويلة بسبب الاضطهادات اللي وقعت عليها ولما حصلت الانقسامات في المجامع المقدسة وانكمشت الكنيسة وتقوقعت جوه مصر وجات عليها ضغوط مرة من الإمبراطورية الرومانية وبعدها من الفتح الإسلامي وهكذا وحصل تقوقع فظيع ومن أيامها الكنيسة بتحاول إنها تبقي على كيانها في وسط مناطق وكنايس اختفت من على وجه الأرض يعني لما تمشي على شمال أفريقيا كده بعد ما تسيب مصر بقى وتدخل على ليبيا وبتاع وتمشي في شمال أفريقيا تونس والجزائر والمغرب كل ده كنايس كانت وكل دي كراسي اختفت ايام بقى الفتوحات الاسلاميه والحاجات دي ولما تمشي برضو شمالا وتروح حتى في الاماكن بتاعت سوريا وانطاكيا دي واسيا الصغرى رحلات بولس الرسول العظيمة دي كلها وفين كنائس آسيا الصغرى دي اختفت المناطق دي ده الكنيسة القبطية المنارة اللي موجودة في مصر النهاردة دي في وسط جميع الكنائس اللي اختفت دي شمالا وغربا دي معجزة انتوا عارفين مدام بوتشر المؤرخة كتبت ايه في الكتاب بتاعها هي كتبت عن الكنيسة القبطية بوتشر وترجم الكتاب بتاعها لكن كتبت تقول ان بقاء الكنيسة القبطية الى عصرنا الحاضر هو معجزة اكثر من بقاء الاهرام في مصر الاهرامات يعني السواح بيجوا يشوفوا الاهرامات ويقولوا أربعة آلاف سنة من الحضارة الناس اللي بنوا الأهرام الناس اللي أسسوا الكنيسة هنا وبقيت هذه الكنيسة القبطية لغاية عصرنا الحاضر معجزة أعظم من معجزة بقاء الأهرام ودي واحدة مؤرخة إنجليزية كتبت شهادة لربنا كده عشان كده الكنيسة لما انكمشت تقوقعت حاولت انها تبقي على كيانها وعلى نفسها صحيح انها ما بقتش كنيسه كارثه لكن دلوقتي لما ربنا ادانا الوسائل الحديثه كلها والنهضه الحديثه اللي في الكنيسه وابتدى الصوت يقول لابد الكنيسه القبطيه ترجع لمجدها البائد بتاع ايام ايرلندا والسويسرا ومش عارف ايه بيقولوا حتى الكنيسة المصرية اللي علمت السويسريين النظافة المشط وتسريح الشعر وغسيل الوش والبتاع ده قال احنا اللي علمنا السويسريين النظافة السويسريين كمان بالذات يعني انتوا رحتوا السفارة بتاعت سويسرا اللي في مصر شفتوا التمثال اللي هناك القديسة ايه فيرونيكا ولا مين مين فيرينا اه وشفتوا بتكب بتصب المية ومعاها المشط وبتعلم السويسريين الأمجاد العظيمة دي دي اللي بتخلينا نفكر نستعيد مجد الكنيسة ككارثة الكنيسة النهاردة لأول مرة تخرج عن التقوقع بتاعها تخرج إلى أفريقيا وتخرج إلى أوروبا وتخرج إلى أمريكا في المهجر دي حركة جديدة جدا في الكنيسة وتترجم الصلوات بتاعتها والكتب بتاعتها بلغات مختلفة الحاجات دي ترجمت في أفريقيا اللغات أفريقية وترجمت في أمريكا الكنيسة الكارثة بدأت وهتعتمد على كل الأجيال المستنيرة اللي زيكم إنها تكون كنيسة كارثة إذا أم جات لها الكنيسة وطلبت ابنها يروح إرسالية في أفريقيا أو يترسم قسيس في أفريقيا في زامبيا ولا في كينيا آه جات لي أم مرة عايطة تقول لي أنا ليا ابن في, في إنجلترا وابني التاني هيروح يترسم قسيس في في أفريقيا دول بياكلوا البشر آه. اكلي لحوم البشر يروح فين هنا طب ما يروح بلد كويسه في افريقيا ولا حاجه وجالي ابنها ده بيقول لي ده انا هروح في بلد الاسيس بتاعها القبطي اللي كان قبليه قتلوه في البلد قتلوه وانا مش راضي اقول لماما يعني لو قلت لها هتمنعني طبعا طب ومراتك لا مراته كانت خادمة الخادمات الكويسين وقالت له أنا وياك وطلعوا هما الاتنين نموذج رائع والأم طبعا تحملت أنا بسألها السنة دي إيه رأيك دلوقتي؟ قالت لا ده بركة عظيمة الأمور في أولها جايز تبقى صعبة أنا مش عاوز أمهات ولا آباء يقفوا في وجه أولادهم لما يحاولوا يعملوا المغامرة الإيمانية الحلوة بتاعة الكرازة ده هي آه. مغامرة إيمانية جميلة جدا شجعوا أولادكم شجعوهم في في الطريق ده لأن لازم الكنيسة القبطية تبقى كنيسة كارثة للعالم افريقيا اولى بينا احنا اللي في مصر ما مصر ما, ما, ما يقولناش من اوروبا وامريكا عشان يكرزوا في, في افريقيا يعني. احنا اولى بيها القاره السوداء دي علينا احنا وهم هناك يعني بيصرخوا لربنا وللكنيسه ابعتوا لنا خدام وابعتوا لنا كهنه الارساليات هناك عاوزه تنمو وتكبر والشعب هناك بيتزايد يبقى ككنيسه كارثه لازم عندنا يبقى في قبول لفكره ان احنا نكرس نفسنا ونكرس ولادنا للخدمه دي اصل الشخص العادي اللي هيطلع ويتعلم ويتخرج من الجامعه ويشتغل دكتور او محاسب او مهندس طب ما في الاف وعشرات الالوف من الصنف ده يعني ماشي في موكب الحياه حاجه عاديه جدا لكن فين المغامره الايمانيه الحلوه فين وشمعنا الاخرين يسبقونا في في المغامرات دي مع ان احنا اللي ابتدينا من الاول المهجر كمان المهجر ده مجال عظيم للكرازة يعني راحت كنايس من الشرق هنا شفت أنا من ضمنهم الأنتيوكيان تشيرش دي من أنطاكيا دول سوريين وأرثوذكس وراحوا أمريكا وكسبوا أمريكان عشرات الكنايس من الامريكان انضموا اليهم انضموا اليهم وبقت كنايس امريكيه ارثوذكسيه تبع الانتيوكيان تشيرش وطلعوا كتب هناك وخدموا خدمات هناك بقى لهم شعب هناك وبقى لهم اساقفه هناك وشفناهم لان احنا بننزل عندهم في مركز للمؤتمرات جنب بيتسبرج ال Antiochian Village دي عبارة عن قرية بقى كان 30 فدان ولا حاجة وبيستقبلوا فيهم مؤتمرات زي حكاية, حكاية هنا كده وبعدين قلنا ندور نشوف في المكتبة إيه. عملوا ايه دول في امريكا عشان وصلوا للشكل ده اشمعنى هما كسبوا الالاف من الامريكان واحنا عندنا ده احنا عندنا كنيسه ماري مرقص اللي في لوس انجلوس اللي هي اول كنيسه اتاسست في لوس انجلوس الباب اللي جنبها على طول معبد للسيخ سيخ الهنود دول سيخ الهنود كسبوا امريكان وبصينا لقينا الامريكان داخلين في المعبد بتاع السيخ هنود بقى حاجة يعني متخلفة جدا في طريقتهم وعبادتهم لكن كنيسة ماري مرقص فيهاش ولا واحد أمريكاني داخل المهجر فين فين رسالته؟ المهجر كسب مين من من الأجانب والأمريكان دول عشان ينضم للكنيسة الأرثوذكسية الكنيسة الروسية اللي عانت طبعا من الثورة الشيوعية وغيره عملوا ال American Orthodox Church في امريكا Russian من الكنيسة الروسية اليونانيين عملوا ال Greek Orthodox Church American Greek Orthodox Church وعملوا في انجلترا ال ال ال church بتاعتهم برضو باسم ان هم Greek ال Greek ال Orthodox الانجليز نقول لهم ازاي طبعا دول Greek وهم انجليز انتوا بتقول Greek وهم انجليز ازاي اسمهم Greek اصبحت هذه الكنائس بتفرض الهويه بتاعتها حتى الهويه بتاعتهم على كنائس تلاقي الكنيسة ال Greek في فرنسا Greek Orthodox Church وفيها فرنسا كلهم فرنسا كلهم فرنسويين وال Greek Orthodox في إنجلترا كلهم إنجليز احنا عاوزين الكوبتك أرثوذكس شيرش اللي تبقى في البلد يبقوا كلهم من الأجناس دي دي الكنيسة بتاعت المهجر الكارثة اللي تقدر تضم وتبتدي تنشر الروحانية الأرثوذكسية في المناطق دي كل التفكير ده طبعا والاشواق ده هي بتخالجنا وبتدور في تفكيرنا ايه اللي نعمله في المهجر من اجل ان نربح كل الشعوب ده هي وتتذوق جمال الروحانية بتاعت الشرق والروحانية بتاع الكنيسة الأولى الرسولية لأن الكنائس دي قشرة كده يعني الدار ما فيهاش فيش حاجة يعني فيها دول في منتهى الاحتياج للذخيرة الروحية الموجودة عندنا في منتهى الاحتياج طب ليه نضن بيها على على دول ليه نضن بيها فأنا ما زلت أقول إن رسالتنا حول نحو المهجر رسالة كبيرة جدا رسالتنا زي ما ابتدت بالقرى هنا والكنيسة الكارثة في العالم والإرساليات في أفريقيا وأيضا في المهجر نتمنى أنه رسالتنا توصل في أنحاء العالم كل سنة وانتم طيبين وكل مؤتمر وانتم طيبين